يا عين ما شفت زي الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه تاني. الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب عذاب كتاب حياتي يا عين ما شفت زي فرح في صدري والباقي كله عذاب كتاب حياتي يا عين ما شفت زي فرح في صدري والباقي كله عذاب ده بحياتي يا عين عشت زي الولاد فرح في صدري والباقي كله عذاب عذاب عذاب يا عين
أوراقها مؤسس والحبر من دمعي والحبر من دمعي
الحبر من دمعي من دمعي من دمعي يا عين كتاب حياتي يا عين ما شفت ازاي فرح في سطري والباقي كله عذاب كتاب حياتي يا عين ما شفت زي فرح في سطري والباقي كله عذاب عذاب عذاب يا عين كتاب حزين كله مات الزمن غدران كتاب حزين كله مات لكن الزمان غدران الفرح سطري غلط مكتوب لما الزمن كان نازل كان نازل اكتب بأول سطرات واحدة ركوات حياتي اكتب بأول سطرات واحدة ركوات حياتي هيعيش حزين ويسيبها حزين انت الزمن وانت حياته تحياته يا ليل يا عين يا ليل يا عين ليل ليل ليل يا عين ليل ليل ليل ليل ليل يا عين Thank you. قلبه علينا ناس ايوه نسينا ناس قلبه علينا ناس ايوه يا نسينا ناس قلبه علينا صدمة بعين شبكتك لما بين شبكتك صدمة صدمة بعين شبكتك لما لما بين شبكتك شهطان والليالي ما تبان ببعض عالي شهطان والليالي مركبة في بحر عالي تايهة والموت انا كنت خايف ناس ايوه نسينا ناس قلب وعدينا ناس ايوه نسينا ناس قلب علينا ناس ايوه نسينا ناس قلب وعدينا ناس ايوه نسينا ناس قلب علينا تيجي نقسم القمر انا نص وانت نص تيجي ندرس مع الشجر حاطين اسامينا بس تيجي نقسم القمر انا نص وانت نص تيجي ندرس مع الشجر عارفين اسامينا بس تيجي نسهر كل يوم ونسهر النجوم تيجي نسهر كل يوم ونسهر النجوم وندوس على الهموم علشان ننسى الغدر وندوس على الهموم علشان ننسى الغدر نرسم القمر تجيني نرسم القمر نرسم القمر انا نص وانت نص تيجي ترسم على الشجر عارفين اسمينا بس تيجي نرسم القمر تسهر كل يوم ونسهر النجوم تيجي تسهر كل يوم ونسهر النجوم وندوس على الهموم علشان ننسى القدر وندوس على الهموم علشان ننسى القدر تيجي نرسم القمر تيجي نرسم القمر تيجي نجري شمال ويمين تيجي نجري شمال ويمين زي فراش الفساتين زي فراش الفساتين تيجي نجري شمال ويمين تيجي نجري شمال ويمين زي فراش الفساتين زي فراش الفساتين الدنيا اتنين حلوين واحنا جمال عاشقين الدنيا اتنين حلوين واحنا جمال عاشقين تيجي نجري شمال ويمين تيجي نجري شمال ويمين زي فراش الفساتين زي فراش الفساتين تيجي نجري شمال ويمين فراش البساتين الدنيا اتنين حلوي واحنا جمال عاشقين حنعش وحننسى اه والجرح يلاقي دواء حنعش وحننسى اه والجرح يلاقي دواء واللي ما يعيش الحياة سكته تبقى سهر تيجي نبسم القمر تيجي نبسم القمر تيجي نبسم القمر انا نص وانت نص تيجي نبسم عالشجر عارفين اسمي نفس تيجي نبسم القمر انا نص وانت نص تيجي نبسم عالشجر عارفين اسمي نفس بنسهر كل يوم ونسهر النجوم تيجي نسهر كل يوم ونسهر النجوم وندوس على الهموم علشان ننسى القدر وندوس على الهموم علشان ننسى القدر تيجي ننسى القمر ايوه عن صاحب الابتسام عن صاحب الابتسام وانتم ويا الاحلام وانتم ويا الاحلام عن صاحب الابتسام عن صاحب الابتسام وانتم ويا الاحلام وانتم ويا الاحلام ده العمر يا دنيا لنضيع بالخمسان ده العمر يا دنيا لنضيع بالخمسان عن صاحب الابتسام عن صاحب الابتسام وانتم ويا الاحلام وانتم ويا الاحلام عن صاحب الابتسام عن صاحب الابتسام وانتم ويا الاحلام وانتم ويا الاحلام ده العمر يا دنيا بنضيع بالخصام ده العمر يا دنيا بنضيع بالخصام عن صاحب الابتسام عن صاحب الابتسام وانتم ويا الاحلام وانتم ويا الاحلام عن صاحب الابتسام صاحب الابتسام وانتم ويا الاحلام وانتم ويا الاحلام ده العمر يا دنيا بنضيع بالخصام ده العمر يا دنيا بنضيع بالخصام انا عاش وحنسى الله والجرح يلاقي دواء انا عاش وحنسى الله والجرح يلاقي دواء واللي ما يعيش الحياه سكته تبقى سمر تجري نسيب القمر وتيجي تجري نسيب القمر انا نص وانت نص تجري نسمع الشجر عارفين اسامي بس تجري نسيب القمر انا نص وانت نص تيجي تسمع الشجر عارفين اسامينا وبس تيجي نسهر كل يوم ونسهر النجوم تيجي نسهر كل يوم ونسهر النجوم وندوس على الهموم علشان ننسى القدر وندوس على الهموم علشان ننسى القدر تيجي نسيب القمر تيجي تيجي إيه، أيوه تيجي نجري شمال ويمين تيجي نجري شمال ويمين زي فراش البساتين زي فراش البساتين تيجي نجري شمال ويمين تيجي نجري شمال ويمين زي فراش البساتين زي فراش البساتين الدنيا اتنين حلوين واحنا جبال عاشقين الدنيا اتنين حلوين واحنا جبال عاشقين تيجي نجري شمال ويمين تيجي نجري شمال ويمين زي فراش البساتين زي فراش البساتين تيجي نجري شمال ويمين تيجي نجري شمال ويمين زي فراش البساتين زي فراش البساتين يبقى سفر تجي نسيب القمر تجي نسيب القمر تجي نسيب القمر انا نص ومني نص تيجي ترقص مع الشجر حرف التسامين وبس تيجي تقسم القمر انا نص وانتي نص تيجي ترقص مع الشجر حرف التسامين وبس تيجي نسهر كل يوم ونسهر النجوم وندوس على الهجوم علشان ننسى القدر وندوس على الهجوم علشان ننسى القدر تيجي نمشي بالقمر تيجي نمشي بالقمر الفلسطينية وردة جميلة والقرعوية والله وأصيلة والعرعروية وردة جميلة والشداوية والله وأصيلة شافوها وقالوا البيروتية بالحسين آية واكتر شوية تخطر بيتاي انسى اللي بيا اتبع هواه العين اشيلك والبكاوية او الشكاوية والله واصيلة القلب حلت قلبي نداها والعين دلت تطلب رضاها تفرحني فرحي واسعد معاها والدهيا نسمة والعليلة والفحماوية والسهلاوية والله وأصيلة القلب حلق قلبي نداها والعين دلت تطلب رضاها تفرح لي فرحي واسعد معاها واندهيا نسمة تعالينا الفلسطينية قلبي يا قلبي يا الله الأصيلة قالت يا غالي طالت نزاري بدر الليالي نور مساري وابدا دليلي يعشق نهار وصارت الدنيا ديني الجميلة الفلسطينية أو القرعاوية دلالي يا عروس الدلالي عرسك عيد فرحة وطرحة مدلالي الدلالي يا عروس الدلالي عرسك عيد فرحة وطرحة مكلالي دلال وزيد دلال على اليمين وعلى الشمال دلال وزيد دلال على اليمين وعلى الشمال بين العم وبين الخال بين العم وبين الخال بالمحبة راس مالي بالمحبة راس مالي دلالي يا عروس الدلالي عرسك عيد فرحة وطرحة الدلالي الدلالي يا عروس الدلالي عرسك عيد فرحة وطرحة الدلالي دلال وزيدي دلال على جلالي عرسك عيد فرحة وفرحة جلالي الدلالي يا عروس الدلالي عرسك عيد فرحة وفرحة جلالي دلل وزيدي دلل عاليمين وعشمل دلل وزيدي دلل عاليمين وعشمل بين العم بين الخان بين العم بين الخان بالمحبة راس مالي بالمحبة راس مالي دلت بعرس الهنا حولك الورد انحنى دلت بعرس الهنا حولك الورد انحنى والنجوم عم تضحكنا والنجوم عم تضحكنا واللي حطه ينشيلي واللي حطه ينشيلي الدلالي يا عروس الدلالي عروسك عيد فرحة وطرحة مدلالي دلال وزيدي دلال عاليمين وعالشمال دلال وزيدي دلال عاليمين وعالشمال بين العم وبين الخان بين العم وبين الخان بالمحبة راس مالي بالمحبة راس مالي دلل وزيدي تنهين عرضك الليلي بعيد دلل وزيدي تنهين عرضك الليلي بعيد الشوق في قلبي بزيد الشوق في قلبي بزيد ودي بالك دلالي ودي بالك دلالي دلالي يا عروس الدلالي عروسك عيد فرحة وطرحة الدلالي الدلالي يا عروس الدلالي عروسك عيد فرحة وطرحة الدلالي دلال وزيدي دلال عاليمين وعالشمال دلال وزيدي دلال بين العم وبين الخان بين العم وبين الخان الحمد لله على السلامة بعد المية يا حبايب وعليكم الابتسامة يا ربنا من العتاب الحمد لله على السلامة بعد المية يا حبايب وعليكم الابتسامة يا ربنا من العتاب الحمد لله على السلامة لا لوم ولا ملام الحمد لله على السلامة لا لوم ولا ملام قدم عينيك طب طب طب الحمد لله ليلة ورا ليلة وليلة ورا ليلة وليلة وليلة يا ليالي الشوق يا طويلة يا الشوق جميل ليلة ورا ليلة وليلة ورا ليلة وليلة وليلة يا ليالي الشوق يا طويلة يا الشوق جميل الشوق شوك ايام الشوق شوك ايام الشوق شوك ايام الشوق شوك ايام كنا من غيركم أغرى الحمد لله الحمد لله على السلام لا لوم ولا ملام الحمد لله والفرحة بعينينا واللي ابتلى بالحب يقدر هوايينا واللي ابتلى بالحب يقدر هوايينا اينا اينا يلا يلا اينا لو يبقى عنا بيوم عيوننا تنسى النوم لو يبقى عنا بيوم عيوننا تنسى النوم لو يبقى عنا بيوم عيوننا تنسى النوم لو يبقى عنا بيوم عيوننا تنسى النوم من كتر ما نسمع اللوم إنهم محبينا فينا فينا نسهر ليالينا فينا فينا نسهر ليالينا واللي ابتلى بالحب يدير هوايينا واللي ابتلى بالحب يدير هوايينا فينا فينا يلا يلا بينا لو غبت عنا بيوم عيوننا تنسى النوم لو غبت عنا بيوم عيوننا تنسى النوم لو غبت عنا بيوم عيوننا تنسى النوم لو غبت عنا بيوم عيوننا تنسى النوم كتر ما نسمع اليوم منكم حبينا فينا فينا نسهر ليالينا فينا فينا نسهر ليالينا واللي ابتلى بالحب يقدر هوينا واللي ابتلى بالحب انتي يعني تودعني وتذكرني وتنساني فاكرك لوعد ضيعني وسهرني وبكاني انتي يعني تودعني وتذكرني وتنساني فاكرك لوعد ضيعني وسهرني وبكاني وإنت يعني تروح ما تجيش إنت يعني هواها ما فيش إنت يعني تروح ما تجيش إنت يعني هواها ما فيش أوصل قلبي لسما وأوسع عينيا ما تبكيش وهدور بالعيون تاني على فرحة وأمل تاني وهدور بالعيون تاني على فرحة وأمل تاني مدام باعت أنا بايع مدام باعت أنا بايع يعني يودعني وتهجرني وتنساني فاكرك الوعد ضيعني وصبرني ومجاني وإنتي يعني تكون قلبي وإنتي يعني تبع حبي وإنتي يعني تكون قلبي وإنتي يعني تبع حبي لا ده الأول ولا الآخر ولا كان الفراق ذنبي أدور بالعيون تاني على فرحة وأمل تاني وهدور بالعيون تاني على فرحة وأمل تاني مدام داعي أنا بايع مدام داعي أنا بايع يعني يودعني يتوكلني وتنساني فاكرك وضيعني مجرى الدمع ده انا عايش بدني جديدي كلهم بين الاحباب يا ترى شو بيدي كلهم بين الاحباب يا ترى شو بيدي رتب مع كل الاسرار اني احلام وعيد رتب مع كل الاسرار اني احلام وعيدي قالوا لي حيطان النار طولت الغيب عليه يا بك ما فات النار دمعة شوقي بعينيه قالوا لي حيطان النار طولت الغيب عليه يا بك ما فات النار دمعة شوقي بعينيه قعدت مع موال الليل مع غربة ليل بعيني قعدت مع موال الليل مع غربة ليل بعيني يمالك النجمان اني عود الحبايب يا بسمعوها العتبات اهات القلب الدايب يمالك النجمان اني عود الحبايب يا بسمعوها العتبات اهات القلب الدايب تعال مع موال الليل مع غربة ليل بعيني تعال مع موال الليل مع غربة ليل بعيني يا وردتين في طبق يا وردتين في طبق يا فلتين في الكاس يا وردتين في الجناين يا وردتين على الرأس يا رب يحميكم جميعا من عيون الناس الصبر حلو وجميل الصبر حلو وجميل وانا قلت لك يا سيدي طيب خليك معايا اصيل واكسب من الطيب واذا كنت عايزك ايه ما تبعش وانا طيب فرحتني يا العين فرحت بيا العدا واتشمت الحزين كان ذنبي ايه معاك كان ذنبي ايه معاك كان ذنبي ايه معاك كان ذنبي ايه معاك تجرحني وانا